يا أهلا بيكم في قعدة سينما النهاردة هنتكلم على واحد من أهم الأفلام اللي صدرت السنة اللي فاتت والحقيقة أنا كنت متحمس جدا للفيلم من قبل ما ينزل ولكن التأخير في الكلام عن الفيلم ده بالنسبة لي كان قرار ممكن أقدر أقول إن هو مهم لسبب واحد إن كان في جدال كتير قوي على الفيلم ده في ناس كانت معجبة بيه جدا ومتحمسة ليه وفي ناس انتقدته جامد فبصراحة في بعض الأفلام كده بحس إن لازم الخناقة تهدى شوية وفيلمنا هو Killers of the Flower Moon لمارتن سكورسيزي ويمكن اللي متابع البودكاست كويس هيعرف إن سكورسيزي هو مخرجي المفضل في ناس كتير جدا بحبها وبتابعها ولكن يظل سكورسيزي هو المفضل بشكل عام وبحب حتى أتفرج على لقاءاته سواء اللي بيتكلم فيها عن أفلامه أو عن أفلام تانية لأن هو في رأيي يمكن موسوعة سينمائية وكتير جدا باخد ترشيحات من لقاءاته والفيلم بتاع النهارده يعتبر تجربة نقدر نعتبرها امتداد للسكة اللي أخدها سكورسيزي من فيلم Irishman وهي التعامل مع منصات لأنها بتديله نوع من أنواع الأريحية في صناعة الفيلم بوجهة نظره بدون التحكمات اللي ممكن نعتبرها تجارية شوية لأن أي منصة هتستفيد من وجود مارتن سكورسيزي ووجود النجوم اللي غالبا بيكونوا معاه زي روبرت دينيرو في الحالة بتاعت Irishman لأن كان معاه كمان كمان آل باتشينو جو بيشي اللي يعني شكل مع دينيرو ثنائية مهمة جدا في تاريخ سكورسيزي وفي تاريخهم طبعا وهنا سكورسيزي بيقرر التعاون مع المنصات ولكن مع Apple TV Plus وبيجي معاه دينيرو ودي كابريو اللي مشكل معاه ثنائية من أول الألفينات قدروا يطلعوا منها أفلام كتير عظيمة اتكلمنا عن Shutter Island في الحلقة رقم 11 واتكلمنا عن The Aviator في الحلقه رقم 39 ففي الفيلم ده قدر يجمع اكتر اتنين عملوا بطولات في افلامه اعتقد ده الوصف الادق للتعاون معاهم لان هو تعاون مع ناس تانية كتير جدا زي هارفي كايتل ولكن هنا النهاردة خلونا نتكلم بقى عن التعاون ده اللي اضاف ليهم حد في البطولة النسائية ليلي جلادستون يعني حاجة مش معتادة قوي ان في افلام سكورسيزي يبقى في بطلة ست اخدة دور كبير كده زي ليلي والحقيقة دورها كان مهم وسكورسيزي انقذ مسيرتها التمثيلية مش مجرد مجرد إداها دور كبير لأن في الوقت اللي وصل لها فيه إيميل منه بيطلب إنها تعمل audition كانت بتحجز course علشان تدرس حاجة تانية بعيد عن التمثيل وتسيب التمثيل فهو رجعها على ال track تاني واعتقد ان هو فتح مجال لممثله اعتقد هتكون مهمه في السنين الجايه وقبل ما نتكلم في التفاصيل بتاعه الفيلم خلونا نفتكر مع بعض حكايه فيلمنا الفيلم بيحكي عن ارنست اللي بيرجع من الحرب العالميه الاولى لاوكلاهوما المنطقه اللي خاله ويليام هيل بيحظى فيها بنفوذ كبير جدا لدرجه اسمه فيها King هيل وده بسبب علاقته القوية بقبيلة الأوسيج أصحاب الأرض المليانة بترول وخلال الأحداث بيقع إرنست في حب مولي واحدة من أفراد القبيلة ولكن العلاقة دي بتصطدم بمخطط ويليام هيل للقضاء على أفراد كتير من الأوسيج ومنهم أهل مولي ومولي نفسها وده للسيطرة على فلوسهم وأملاكهم عن طريق إرنست اللي بيكون جزء من مخططه وعقبة في نفس الوقت زي ما قلت في ناس كتير أعجبت بالفيلم ولكن برضه في ناس كتير انتقدته وده بسبب طول المدة والبعض وصفه بالممل وإن هو مش شبه أفلام سكورسيزي الناس كانت منتظرة على قد ما هيكون في وثيقة بتدين البيض اللي بيبيده السكان الأصليين في أمريكا ولكن هتكون في نوع من أنواع كده الجرائم المنظمة اللي هتشد الناس وهيكون في إيقاع أسرع أنا متفهم الرأي ده ولكن في رأيي الفيلم لما اتعرض بالشكل ده على منصة سكورسيزي قدم لنا حاجة أشبه بال director's cut هو ما كانش في دماغه بقى الحسابات التجارية ويمكن الفيلم كان مع باراماونت في الأول واتغير خالص ومن هنا انطلق سكورسيزي في إن هو عايز يقدم لنا حاجة بتجمع أكتر من منظور وهي شخصيات الفيلم اللي بنقدر نغوص فيها في الطبيعة البشرية وبنشوف حاجات يعني من أسوأ صفات البشر بتخلي فيه نوع من أنواع ال self destruction أو التدمير الذاتي وقدر برضه يقدم انتقاد لأمريكا والغرب بشكل عام وقدر برضه يقدم جرايم ولكن في عدد مشاهد كتير خلتنا نوصل لثلاث ساعات ونص في رأيي هل في مشاهد ممكن تتشال بصراحة ما حسيتش إن ده ممكن يحصل يمكن لأكتر مثلا من ربع ساعة تلت ساعة ولكن أنا كنت مستمتع آه ممكن الفيلم لو قصر شوية تمام ولكن أنا زي ما قلت أنا بحب سكورسيزي وكنت مستمتع بالشكل البصري وطريقة الحكي وأداء الممثلين فما كنتش حاسس إن في حاجات كتير ممكن نستغنى عنها وحتى لو استغنينا عنها فوجودها بالنسبة لي أفضل ده رأيي الشخصي ومش منتقد أي حد كان حابب يشوف الفيلم ساعتين زي ما اتقال وفي ناس قالوا آخر ساعة ملهاش لازمة من أول ما جيسي بلامنز بيظهر ولكن أنا زي ما قلت الفيلم كان في الأول ليه شكل مختلف خالص ولو كان اتعمل بيه في رأيي كان هيبقى فيلم سيء وخليني أقول لكم إن الفيلم مأخوذ عن كتاب حمل نفس الاسم والمفروض ديكابريو كان هيلعب نفس الشخصية اللي لعبها جيسي بلامنز هي توم وايت ومع الوقت سكورسيزي زي ما قال إن هو شاف إن هو بيحكي القصة من وجهة نظر الجماعة بتوع ال FBI وما بقاش فيه اهتمام بالأوسيج اللي هو كان شايل هم حكاية قصتهم وقصة الناس السكان الأصليين لأن هو كان شايل الهم ده بسبب زيارة عملها في السبعينات شاف حياة الناس دول كانت ازاي مأساوية وحس ان هو مع الوقت لو مشى مع فكرة ازاي بيكشف الجرايم حس انها حاجة عادية جدا لان هي باينة من اول لقطة واللي غير الفيلم ده هو ديكابريو نفسه لان هو كان هيلعب شخصية توم وايت فوقف قدام سكورسيزي وسأله ايه هو القلب بتاع الفيلم فرد سكورسيزي ارنست ومولي وهنا بدأوا يشتغلوا على حاجة مختلفة عن اللي كان كاتبها ايريك روث وايريك روث ده يعني واحد من اهم كتاب السيناريو في امريكا كتب افلام كتير كتير حاضر بس في دماغي حاليا فورست جامب اللي اتكلمنا عنه في الحلقه رقم سبعة وحاجات كتيره جدا جدا ومهمه يعني مش بيكتب كتير وخلاص ولكن هنا الموضوع اتحول تماما وبداوا يغيروا السيناريو وبداوا يهتموا اكتر بالاسيج وهنا كان في في رايي نوع من انواع الاهتمام عند سكورسيزي ان هو مش يعمل حاجه اصليه او تبقى بتنقل العادات وكل الكلام ده لا هو كان عايز يدي حاله من المصداقيه وكان معتمد على ناس من الاسيج نفسهم مستشارين ليه وفضل يبحث بقى في تاريخ الناس دول وفي تاريخ ارنست ومولي لان هم شخصيات حقيقيه وويليام هيل كمان حقيقي وده خلاه اجتمع بيهم وكان حابب ان هو يتعامل معاهم مش كضحايا ناس غلابه وكده هم ما كانوش برضه حابين ده فالفكره كلها ان هو يقدر يعرض مشكلتهم وفي نفس الوقت يغوص في قصه الحب اللي بين ارنست ومولي اللي حسب كلام حفيدتهم إن هم حبوا بعض فعلا وفي رأيي غرابة قصة الحب دي جاية من التعقيد بتاع شخصية إرنست شخصية إرنست غريبة جدا شخصية سلبية ومتواطئة زي ما وجه لها شخصية دينيرو أو هيل الكلام وقال لها انت مستني معجزة زي ما حصلت في الزمن القديم وده مش هيحصل ويمكن سلبيته دي مع تواطؤه بيخليه في رأيي يمكن أشد جرما من شخصية ويليام هيل لأن هو بيكون هو الإيد اللي بتقتل مولي وبتتحالف في قتل أهلها وهو نفسه من جواه عارف اللي بيحصل ولكن في لحظة بتحسه هو رافض ان هو يصدق اللي بيحصل والغرابة ان احنا ممكن نقول اه هو متواطئ ومش فرقاله اي حاجة لا احنا بنشوف حزنه بنشوف خوفه وهو واقف قصادها بنشوف نظرة حب تجاهها وفي نفس الوقت نوع من انواع كده السلبيه والفشل في التعامل مع الموضوع لدرجه ان قمه السلبيه لما الحريق اللي بيحصل في ارض ويليام هيل اللي هو بيعمله علشان يقبض التامين بنلاقيه هو في نفس الوقت بياخد من نفس المركب اللي هي كانت بتاخده الدواء المهدئ ده او اللي بيسمها علشان تموت بالراحه هو نفسه بياخد منه وبيحط في الويسكي اللي بيشربه وده بنشوف تأثيره عليه لحد بعد كده ما بيتقبض عليه وبيبقى في حالة مش طبيعية فإحنا قدام شخصية شديدة الغرابة شديدة السلبية شديدة الجبن وده بيخليها تتعاقب أكتر من أي حد تاني في الآخر لأن هو في الآخر بيخسر مولي وخاله بيتخلى عنه وكان عايز يقتله ولكن احنا في الجنب التاني بنشوف ان خاله ده كان شخصية شيطانية اللي أداها روبرت دينيرو والحقيقة أداؤه كان جيد جدا ويستحق عليه الترشيح بتاع الأوسكار والشخصية بتاعته في لحظات بصراحة يعني مش هخبي كانت بتفكرني بشخصية دانيال بلاينفيو اللي لعبها دانيال داي لويس في الفيلم الأيقوني there will be blood عارف ان في ناس هيقولوا ان انا يعني بحاول اخلق شبه مش موجود او يعني بعمل فيها محنك ولكن الطمع بتاعهم وفكرة ان هم عايزين يسيطروا على ارض فيها بترول وممكن يعملوا اي مخطط واي حاجة ويدوسوا على اقرب الناس ليهم كل ده خلاني افتكر الشخصية دي ويمكن كمان الفيلم فكرني شوية في اللحظات بتاعة البترول بالحكاية دي وكمان الشخصية دي كانت في أول الفيلم بالذات بحس إنها بتطلع تسوق الأحداث وتختفي كل شوية وبالتوازي في الجزء ده كنت حاسس إن أداء ديكابريو مش أفضل حاجة ما كانش سيء ولكن مش مميز زي ما كنت بسمع الناس اللي معجبة بالفيلم بيقولوا ولكن بعد الحتة دي ما عدت شوية ونقدر نقول تحديدا في النص التاني من الفيلم كنت حاسس فعلا بمدى الصعوبة بتاعة شخصيته ومدى التناقض والتضارب اللي في شخصيته وقدر بصراحة ديكابريو يأديه بشكل كويس جدا لحد ما بنوصل في الجزء الأخير خالص مشاهد المحكمة والارتباك اللي هو فيه ومشهد مواجهته مع مولي بصراحة أداء ديكابريو فيها كان متميز جدا وعجبني إن هو تخلى عن وسامته وتخلى عن فكرة إن هو يقدم شخصية قوية بتقود الأحداث آه هي بتحركها ويمكن هي الفاعل في الموضوع ولكن مش هي اللي بتخطط كلامه مش من دماغه زي ما قلت شخصية شديدة السلبية ومتواطئة ويمكن ممكن مع الوقت كمان الواحد يحتقرها أكتر من ويليام هيل صاحب الأفكار الشيطانية نفسه وننتقل بقى للجزء الثالث في المثلث ده وهي الشخصية اللي لعبتها ليلي جلادستون حقيقي الشخصية بتاعتها كانت صعبة جدا لأن معظم مشاهدها هي ساكتة فيها أو كلامها قليل جدا في الأول بنشوف نوع من أنواع نقدر نقول الرفض أو التمرد في عينيها على فكرة إن في ناس أوصياء على فلوسها وده نظام كان سيء جدا عاملينه البيض إن هم مسيطرين على فلوس السكان الأصليين وبيديهم الفلوس بحساب شخص بيكون واصي عليهم بيكون طبعا أبيض فإحنا بنشوف مدى الرفض وهي بتتكلم حتى لو ما قالتوش وفي نفس الوقت بنشوف وهي بتقع في حب إرنست وبعد كده بننتقل لمرحلة إن هي بتتدهور وبتتعب جدا والحقيقة أدائها كان حلو ومش مبتذل في ممثلين ممكن يبقوا مبتذلين في الأجزاء بتاعة التعب والمرض دي وفي نفس الوقت بنشوف وهي بتحاول ترجع حق أهلها وبتكمل مع إرنست للآخر وفي الآخر بتنفصل عنه والناس كلها كانت مستغربة إن هي صبرت عليه المدة دي كلها قبل ما تنفصل عنه فالحقيقة أداء ليلي جلادستون كان كويس جدا وأتمنى شكلها كونها من السكان الأصليين ما يحطهاش في أدوار تبقى خلاص stereotype لازق فيها مدى حياتها لا ممكن تتنوع في قصص وأدوار تانية كتير اخر اداء مميز حابب اتكلم عنه هو اداء بريندن فريزر اللي عمل كام مشهد حلوين جدا وحسيت ان هو عايز يشتغل مع مارتن سكورسيزي فقبل بالدور الصغير ده ولكن علم قوي في الفيلم وبرضه من الاسامي اللي كانت مشهوره في الفيلم جيسي بليمنز زي ما قلت واداؤه كان كويس الصراحه وبعيدا عن المشاهير الشخصيات الثانوية كانت عاملة أداءات كويسة بالذات الجماعة اللي بينفذوا الجرائم كانت الحقيقة أداءاتهم كويسة ومناسبة للفيلم وزي ما قلت الشخصيات كلها كان بيتم استخدامها من سكورسيزي علشان يقدم قصة ممكن تحصل في أي حتة في العالم بتحمل أسوأ الصفات في البشر ولكن كان في برضه حرص على انتقاد أمريكا والنشأة بتاعتها وفكرة الطمع بتاع البيض وطمع الغرب في أي أرض ممكن يدخلوا عليها وينصبوا نفسهم كأوصياء على سكانها الأصليين يدوهم فلوسهم بحساب ويحاسبوهم عليها بشكل يمكن في نوع من انواع القسوه وفي نفس الوقت تلاقيهم بيحتقروهم جدا يعني برضو من ضمن الحاجات اللي لفتت نظري وكان في حرص على عكسها هو منطق البيض ان الناس دول ما تعبوش في الفلوس احنا اللي تعبنا فيها وطلعناها فما لهمش فيها قوي ويمكن ده بيبان في مشهد بسيط لما كان شخصية إرنست رايحة تشتري تابوت علشان أخت مولي ماتت فبيقول له بكام قال له رقم قال له لا أنت فاكرني من الأسيج فبيبدأوا يتخانقوا مع بعض وفي الآخر بتبقى نية الحانوتي باينة إن هو كان عايز يسرقهم وبيقول له يعني الناس ما تعبوش في الفلوس انت مالك انت وكل ده في رأي سكورسيزي قدر يعكسه بشكل ذكي جدا من خلال ان هو وضح عادات الناس زي ما قلت وقدر برضه يوضح لنا ازاي البيض بيتحكموا وبيعملوا ألعابهم ومش كلهم على فكرة على نسق واحد أو كلهم على قلب رجل واحد بالعكس بنلاقيهم بيحاولوا يشيلوا بعض جرايم في شخصية جوز أخت مولي بنلاقي إرنست وويليام هيل عايزين يخلصوا منه لأن هو بيشكل لهم عقبة واحتمال ياخد الفلوس منهم فالحكاية دي كانت معمولة بشكل كويس وأنا برضو بحب حاجة في أفلام سكورسيزي هي البداية بتاعة الأفلام اللي فيها شيء من الملحمية أو اللي بتدور في عوالم مش سهل إن أي شخص يكون عارفها بيكون هو حريص قوي على ان هو يشرح القواعد بتاعه العالم ده ويشرح العادات بتاعه الشخصيات اللي عايشه جوه الزمن والعالم ده برضه فبيبقى المشاهد منغمس وعارف ايه الحكايه وعارف ايه المخاطر اللي ممكن تتعرض لها الشخصيات اللي هتاخد قرارات جوه العالم ده وايه المكاسب اللي ممكن هيحققوها وده يمكن شفناه في افلام كتير زي Casino Goodfellas The Irishman Gangs of New York او حتى كمان Age of Innocence اللي هو يعتبر فيلم رومانسي ولكن برضه كان فيه اهتمام بشرح العالم بتاع الطبقة الغنية في نيويورك في الوقت اللي بتدور فيه الأحداث ومن ضمن برضه الحاجات اللي عجبتني الاهتمام بالصورة والتفاصيل الفنية في الفيلم الملابس وال production design والمكياج كانوا حقيقي متقنين جدا والصورة اللي قدمها رودريجو برييتو حقيقي كانت جميلة جدا عجبتني جدا ال wide shots الكتير اللي في الفيلم منها قدرنا نشوف الأحداث وقدرنا كمان نعرف مدى الثروة بتاعة الأوسيج في أول اول الفيلم بنشوف كل ال landscapes الرهيبة دي والمزارع الكبيرة اللي بياخد فيها ديكابريو الطريق الطويل ده لحد ما بيوصل لويليام هيل في أول الفيلم كل الحاجات دي كانت معمولة بشكل حلو جدا تصوير الطقوس المشاهد الداخلية اللي بين ديكابريو وليلي جلادستون كانت متنفذة حلو جدا والمشاهد الداخلية اللي في أول الفيلم كانت مدياني إحساس بالقلق كده والإثارة كأن في مخطط بيتنفذ علشان مولي تقع في حب إرنست ويتم استغلالها فالحقيقة الفيلم قدم صورة حلوة جدا وكمان قدم موسيقى حلوة جدا ودي كانت آخر موسيقى يعملها روبي روبرتسون اللي تعاون مع سكورسيزي سنين طويلة جدا من أيام يمكن The King of Comedy عجبتني جدا المزيكا ويمكن أهم مقطوعة فيها اللي كانت ساعة حريق الأرض بتاعة ويليام هيل اللي حرقها علشان التأمين الموسيقى كانت حلوة ومعبرة وكانت هندسة الصوت بتاعتها كأننا بنسمع راديو في العشرينات فعلا فكان في إتقان حلو جدا وال sequence ده كان متميز جدا وعجبني حتى البصه بتاعه روبرت دينيرو والتصوير بتاع المشاهد بتاعه الحرق نفسها بتاعه الارض والناس واقفه جوه كان احنا قدام واحد قادر يخلق جحيم لكل اللي حواليه ويعيشهم فيه ويستغلهم ويمكن اخر حاجه حابب اتكلم عليها علشان عجبتني شويه هي النهايه بنشوف فيها سكورسيزي بيعمل ظهور يمكن من اطول المرات اللي بيطلع فيها في افلامه علشان يقول آخر جزء في العرض الإذاعي اللي كان معمول وبيتكلم عن القصة بتاعة الأوسيج وبيقدم فيه أداء صوتي وأداء تمثيلي متميز بيقول إن في الآخر مولي ماتت ولكن محدش جاب سيرة الجرايم بأسلوب بيعكس اللي حصل فعلا وفي نوع من أنواع كده الذنب والاعتراض على اللي حصل وعجبني الإخراج بتاع العرض الإذاعي ده لأن بصراحة كان حلو جدا على مستوى المونتاج ومستوى التصوير ومستوى الحركات اللي كانوا بيعملوها علشان يعملوا زي audio design بشكل حي وبصراحة أنا بحب شكل عروض الراديو القديمة ويمكن لو حد مهتم بالحكاية دي برشح له فيلم Radio Days لوودي ألن واحد من الافلام الجميله جدا لواحد من اكتر المخرجين اللي بحب لهم افلام كتير اعتقد ممكن نتكلم عن كذا فيلم لوودي الن في الفتره الجايه ان شاء الله ولحد هنا خلص كلامي عن الفيلم اتمنى تكون الحلقه عجبتكم ويا ريت اللي مش عامل subscribe يعمل علشان توصل لكم الحلقات الجديده باستمرار ونتقابل الحلقه الجايه مع السلامه